لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك خلقتنا من العدم وأنعمت علينا بنعمة الوجود وبنعمة الحياة وأنعمت علينا بنعم كثيرة قال الله عنها في سورة إبراهيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لكن كل النعم مصيرها إلى الزوال وتبقى النعمة الوحيدة التي من الله عز وجل بها علينا ألا وهي نعمة الإسلام مصداقا لقول ربنا في سورة الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله على سيد الأولين والآخرين على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد نتحدث اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن موضوع مهم الحقيقة اللي هو عوامل الثبات على الإسلام عوامل الثبات على الإسلام عبارة عن خمس عوامل العامل الأول الدعاء ندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا اثنين الالتزام ثلاثة التفقه أربعة الاهتمام بواقع الإسلام والمسلمين خمسة ربط الحاضر بالماضي دي حاجات تثبت إيماننا على هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل به بداية نشرح الأول العنوان عوامل الثبات على الإسلام يعني إيه؟ يعني إحنا الحمد لله مسلمون خلقنا الله تبارك وتعالى وأنعم علينا بنعمة الوجود واخترنا نبقى مسلمين واختار الإسلام لينا فهو الصفاء مرتين بمعنى الله يقول سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ها ويختار فاخترنا الحمد لله نبقى مسلمين واختار الإسلام لنا في سورة البقرة يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون سيدنا يعقوب بيقول بيقول يقول لاولاده يعني يبقى فلا تموتن الا وانتم مسلمون فاحنا الحمد لله على نعمه عظيمه من الله على نعمه الاسلام من فضل الله في بعض الناس مش عاجبها ما اعرفش ليه يقول لك يعني انت عشان طلعت لقيت ابوك ومسلم امك مسلمين تبقى مسلم يا اخي احمد ربنا انت طلعت لقيت ابوك وامك اغنياء الحمد لله احمد ربنا وبعدين ابتدي اشتغل انت برضه واعمل قرش لكن تاخد الخير اللي ربنا كرمك بيه واللي سابه لك ابوك وامك طب انا طلعت لقيت ابويا وامي مسلمين الحمد لله ابتدي اقرا بقى في الاسلام واشوف الاسلام بيقول ايه وهكذا ولا ايه زعلان يعني ان ابويا وامي مسلمين مثلا في ناس كده المهم فاحنا الحمد لله اكرمنا الله عز وجل بهذه النعمه بنعمه الاسلام لانه اعظم واكبر نعمه ومنه يمن الله تبارك وتعالى بها على من يحبه قال الله في سوره المائده اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي تي تي يعني واحده يعني ربنا لو قال واتممت عليكم نعمي لصدق لان الله يقول في سوره ابراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار والله تبارك وتعالى يقول كذلك في سوره الانعام فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام وكما قال الله تبارك وتعالى في سوره الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فالفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى علينا والحمد لله تبارك وتعالى إن ربنا أكرمنا وأنعم علينا بهذه النعمة لكن اللي موجود في نعمة وربنا أنعم عليه بهذه النعمة ها أي نعمة من الله تبارك وتعالى زي في سورة المائدة ما كملناهاش اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اللي هي إيه بقى ورضيت لكم الإسلام دينا يبقى أكملت وأتممت ورضيت طيب لو أنا عندي نعمة من نعم الله سي أي نعمة يعني مثلا مثلا آه نعمة فلوس نعمة صحة ربنا عاطيني صحة والحمد لله صحتي كويسة كلنا بنقول إيه نقول طب حافظ على النعمة يا أخي لأحسن ربنا ياخدها منك معايا فلوس آه حافظ على نعمة الفلوس لأحسن ربنا ياخدها منك كذلك حافظ على نعمة الإسلام لأحسن ربنا ياخدها منك ياخدها منك وهتبقى موجودة في البطاقة أو في الباسبور إنك أنت مسلم بس لكن فين في واقع الأمر طيب أنا عايز أنا معايا نعمة الحمد لله وعارف النعمة دي إيه وأسأل الله إن ربنا يثبتني على النعمة دي يا رب لكن كيف نثبت على نعمة الإسلام يعني إيه الحاجات اللي تثبتني على الدين آه أنا مسلم الحمد لله وربنا أكرمني بنعمة الإسلام وكل اللي أنت عايز تقوله ماشي ها لكن أثبت إزاي أنا عايز أحافظ على النعمة اللي معايا لأن ممكن النعمة دي تضيع مني والعياذ بالله طيب أحافظ عليها إزاي نمرة واحد نمرة واحد أول شيء تحافظ بيه على هذه النعمة آه إنك تدعي ربنا أدعي ربنا بإيه إن ربنا ثبتني على النعمة دي فيبقى نمرة واحد الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة الله يقول عز وجل سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تبارك وتعالى يقول في سورة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سورة البقرة في سورة غافر يقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي أذلاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب خلاص الله هيستجيب للدعاء واحد يقول لي طب يعني انا لو دعيت ربنا ربنا يستجيب اه والله طب انا هدعي ربنا واقول اللهم اكرمني بعربيه مرسيدس احدث موديل فين هي اه والله استجاب الله أنا. فين هي هو مين قال لك انك لما بتدعي ان ربنا يديك اللي انت قلت عليه مش يمكن شر ليك ادي واحده اتنين طيب ربنا هيديك بس هيديك ثلاث حاجات والثلاثه احلى من بعض بل يمكن انت والله هتختار ان ربنا ما يستجيبش ليك في الدنيا هنا بمعنى قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو الله بدعوة إلا عد بقى مم. نمرة واحد يستجيب الله له يا رب عربية مرسيدس خد وإما أن يدخر الله له هذا الدعاء في الآخرة يبقى تركب عربية مرسيدس في الجنة صنع الله مش من مش من ميد ان جيرماني لا صنع الله تبارك وتعالى مش مصنوعة في في ألمانيا ها ثلاثة وإما أن يصرف الله عنك من السوء بمثل الدعاء سبحان الله سبحان الله يعني تبقى مصيبة نازلة عليا أو على زوجتي أو على أولادي أو على حالي وبعدين ربنا يروح صرفها عني أقول سبحان الله صدق كنت هعمل حادثة كانت وكنت زماني متعجن في العربية وكنت سبحان الله ربنا نجاني ما دي بركة دعاء بس أنت مش واخد بالك ده دعاء قد المرسيدس ده دعاء المرسيدس اللي أنت قلته قبل كده الله يرحمك يا شيخ كشك يقول لك عربية حلوة حلوة الواحد يتمنى يموت تحتيها سبحان الله لكن يعني اديك انت طلبت من ربنا وعطاك انا بس عايز اوصلك لمعنى ولذلك الصحابه لما سمعوا الحديث ده قالوا ايه لما سمعوا الحديث قالوا ايه ان ربنا هيستجيب لنا هيستجيب لنا وهيدينا اللي احنا طالبينه اه اذا يا رسول الله ها نكسر نكسر طب ما نكتر بقى من الدعاء قال الله اكثر اللي عند ربنا اكثر ادعي بس ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة في حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم الله الله إذا دعا أحدكم ربه ما تيجي تدعي كده فليعظم مسألته ادعي بحاجة كبيرة أوي أوي أوي فإن الله لا يعظم عليه شيء فإن الله لا يعظم عليه شيء لأن في حديث قدسي في صحيح مسلم جميل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوا كل واحد يقول يا رب يا رب يا رب فأعطيت كل واحد مسألته خد خد خد خد ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخل في اليم هات الإبرة اللي أنت بتخيط بيها دي حطها في البحر كده اه طلعها ها الإبرة دي خدت إيه من المية دي نقصت إيه من المية دي سبحان الله سبحانك يا رب فادعي ادعي ادعي ادعي ان ربنا يثبتك على الإسلام أول شيء الدعاء الدعاء ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نقول ايه اللهم يا مس- مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وخصوصا وخصوصا في الأيام دي والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن كقطع الليل المظلم كقطع الليل المظلم يبيت فيها الحليم حيران اه والله يصبح الرجل كافرا ويمسي مسلما ويصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا حاجة تلخبط حاجة تلخبط سبحانك يا رب تلاقي ناس قدامك و- وسبحان الله ويتهيألك انهم وفي مرة واحدة تظهر حقيقتهم ويظهروا على حق- ايه ده ايه ده كان فين ده كان مستخبي سبحان الله كان ايه ده لسه لسه ده لسه كمان في فصل تاني في الاخره ما شفناهوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حديث صحيح في الصحيح ان اول ثلاثه يقضى عليهم يوم القيامه ها رجل استشهد في سبيل الله ومات شهيد هنا واحنا نقول عليه شهيد فجيء به يوم القيامة فعرفه نعمه مش انت اللي كذا كذا كذا كذا فعرفها فما عملت فيها قال يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت والله وانتوا اه والله ده الشهيد فلان الفلاني يقول الله كذبت ولكنك قاتلت اه قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل عشان يتقال عليك وقد قيل خدت ثوابك خلاص ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله اتكشف امتى ده في الآخرة وفي ناس ربنا بيكشفها في الدنيا يكشفهم في الدنيا حاول يصعلوا المناصب يصعلوا السلطات بأي طريقة ها ويبقى مجرم والعياذ بالله ويبقى ضد شعبه وضد ناسه وضد سبحانك يا رب ولسه ولسه في الآخرة وفي في الآخرة عشان كده بنقول اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا يا رب اللهم ثبتنا على دينك يا رب ولذلك لا يقتضى بالحي لأن الحي لا يؤمن عليه من الفتنة ما أنت حي لا يؤمن عليك من الفتنة ممكن تفتن والعياذ بالله آه يبقى لا يؤمن على الحي فلا يقتضى بالحي عشان كده بنقول عايزين ندعي ربنا دعاء دعاء باستمرار ان ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا على الاسلام وهي الحمد لله بطبيعة الحال يعني انت بتصلي الحمد لله فبتقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يعني ايه اهدنا اهدنا يعني احنا لسه هنهتدي لا احنا مهتدين الحمد لله مثلا واحد بقاله كام سنة بيصلي وعارف رب الحمد لله امال اهدنا يعني ايه يعني ثبتنا ثبتنا يا رب على الصراط المستقيم يا رب يا رب ثبتني ما اروحش يمين ولا اروح شمال انت عارف اللي على ال highway آه، على الطريق السريع يعني ماشي ورايح مثلا المشوار بتاعه اه ما تاخدش exit غلط اوعى تاخد exit غلط خليك عدل يقول لك all the way لغايه ما توصل اه خليك كده خليك كده خليك كده في exit جاي ما تطلعش منه ما تطلعش منه ما تطلعش هت هت هتضل اه امشي عدل عدل عدل عدل اهو ده اهدنا الصراط المستقيم العدل والمستقيم هو اقرب خط بين نقطتين يبقى بنقول اهدنا الصراط المستقيم يعني ابقنا يا رب على الصراط المستقيم طيب الله في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب آمنوا يا أيها الذين آمنوا آه آمنوا طب ما هم آمنوا هم آمنوا يعني إيه يعني اثبتوا يا أيها الذين آمنوا آه اثبتوا على الدين امسك خليك ماسك يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله نزل لأنه نزل منجما مفرقا على مدى 23 سنة كما قال الله في سورة الإسراء في آخرها وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه فرقناه وفي قراءة فرقناه لتقرأه على الناس على مكت على مهد ونزلناه تنزيلا يبقى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل 23 سنة فنزل منجما والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل مش نزل لا أنزل تنزل التوراة كلها مرة واحدة الإنجيل ينزل كله مرة واحدة لكن القرآن منجما عشان كده جاب لفظ أنزل لكن القرآن نزل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا يبقى اثبتوا على الإيمان على كده ولذلك بتلاقي ساعات واحد عامل نفسه مسلم وبقاله كام سنه يقول لك انا مسلم ومش عارف ايه وسني قد كده واخد دكتوراه مش عارف منين وبتاع ها آه لكن ما فيش حاجه اسمها عذاب قبر ولا نعيم قبر واللي بيتحط في تربته ده ما فيش مشاكل فيه وخلاص كده هو الموضوع كده خلص وينكر عذاب القبر على اخر عمره ولا على اخر حياته او يجي واحد وينكر احكام الاسلام او ينكر ال- ال- الحدود في الاسلام ويقول لك ايه اللي بيسرق تقطعه ايده ايه القسوه دي دي قسوه ايه حرام ايه ده يا اخي واحد سرق يا اخي اتقطع ايده ليه يعني مم. ولو سرق تحويشه عمرك اللي انت راجع بيها لا اقطع رقبته ان شاء الله مش ايده مم. ليه يعني ما انت كنت بتعترض على ايده بس لما اتقرصت وبعدين مين اللي قالك تقول كده اهو ده والعياذ بالله تضليل- ضلال ضلال يبقى ده ما ثبتش على الطريق جاء بقى انكر الاخره انكر الملائكه يقول لك فين الملائكه يعني ايه مخلوقين من نور ويعني ايه واحد على اليمين وعلى الشمال فين هو يعني انا لما اطفي النور ما ما, ما فيش حد بينور اهو ايه بقى مم. ضل في اخر عمره عشان كده نسال الله الثبات ولما تشوف واحد من دول قول الحمد لله الذي عافانا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا نسال الله الثبات يبقى اول شيء يثبتنا على الدين الدعاء ان احنا ندعي ربنا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك والله ما نملك فيها شيء سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء عز وجل فنسال الله الثبات على هذا الدين رقم واحد رقم اتنين ايه اللي يثبتنا تاني على الدين عايز تثبت على الاسلام ويبقى ما شاء الله اسلامك متين وقوي اه تلتزم بهذا الدين تتمسك به تنفذه تنفذه خصوصا لو كنت في أماكن لا تعينك على ذلك وأعتقد النهاردة كل الأماكن لا تعين على ذلك يعني ده رأيي أنا الشخصي يعني والله يمكن احنا في أمريكا شوية يعني أقول الحمد لله سفار يعني الله أعلم هيحصل إيه بكرة لكن آه، يعني أبتنا كويس الحمد لله ودينا بن- حاسين ان احنا مش في غربه وان احنا بنطبق اسلامنا الحمد لله والمساجد مفتوحه 24 7 دايز 24 ساعه كل يوم عايز تخش الجامع في اي لحظه ما عندناش مشاكل حسبنا الله ونعم الوكيل ومساجدنا في بلادنا يقول لك بتتقفل يغلق المسجد بعد اداء الصلاه مباشره قاعدين تعملوا ايه جوه الجامع ماشيين على نظام قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا حسبنا الله ونعم الوكيل لكن آه، اللي, اللي, اللي, اللي في مكان لا يعين على تطبيق الإسلام ومع ذلك ملتزم بدينه وملتزم بإسلامه يا بخته والله يا بخته يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم العبادة في الهرج في الهرج أظن احنا هنا يعني هرج الهرج أمريكا هنا هرج الهرج يعني طبعا مفيش لا حلال ولا حرام ولا صح ده هيجوزوا الراجل من الراجل اهو والعياذ بالله حي- الراجل هيتجوز راجل وال- ال- وهيروحوا للكنيسه والقسيس هيعقد لهم وبامر المحكمه كمان اه وبقول لواحد الكلام ده يا اخي حرام الكلام قال لي يعني امال يرضيك يعيشوا في الحرام خليهم يروحوا في الكنيسه يا راجل يعني المهم فالعباده في الهرج كهجره الي اللي يعبد الله في هذا الهرج كانه هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم العبادة اللي في الهرج قد إيه أنت النهاردة عشان تتمسك بدينك بدينك وتتمسك بإسلامك في بلاد بتحارب الله وبتحارب الرسول صلى الله عليه وسلم ها وأنا آسف إن أنا أقول مش هنا في البلاد اللي بتدعي انها بلاد اسلاميه وبلاد بتحافظ على الشريعه وبلاد ها وتيجي لا تعين الانسان والعياذ بالله والله لا تعين الانسان على طاعه الله ولو صلى في المسجد اكتر من مره وت- ويتراقب يقولوا له تعالى هنا اشمعنى في المسجد ده بتصلي على طول ها ويتمسك وكتير وكتير من الناس كانوا ممسكين في ركعتين زياده مفيش مشكله المهم حسبنا الله ونعم الوكيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم حديث صحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن لم نون لن تضلوا بعدي أبدا إزاي هو كلمة لام نون تعني نفي المستقبل لأن لام ميم تعني نفي الماضي إزاي يعني أنت لما تقول أنا لم لام ميم انا لم اشرب الخمر اه انت ما شربتش لكن ممكن تنخبل ممكن يجي لك هبل عبط وتعمل الغلط انما لما تقول انا لن انا لن لام نون معناها انك نفيت الماضي ها ونفيت المستقبل ونفيت المستقبل ولذلك الله لما يقول في سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم دي معناها ايه اوعى تقول لي لا هنعمل بقى معاهده مع اليهود واليهود حلوين ده بتوع النهارده دول حلوين بتوع زمان هم اللي وحشين لكن النهارده الحل... اليهود اه دول حبايبنا ولاد عمنا ودول سوبر آه يعني يهود كويسين يهود معدل يهود طباقي يهود محسن يهود مش بتوع زي مش, مش زي بتوع زمان نقول لك والله ربنا اللي قال ان انت هجاص وبتتكلم كلام غلط ولن لم نون اسمها نفي الماضي ونفي المستقبل كمان طيب تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا لمنون لن تضلوا آه شوف لن تضلوا يعني هتفضلوا الحمد لله ثابتين على هذا الحق ثابتين لما أنت تتمسك بالدين ربنا يثبتك ربنا يثبتك ولذلك سورة الإسراء ربنا بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتفتري علينا غيره لما تشوف لك حاجة غير القرآن ده طب بلاش الآية دي طب شيلوا الآيات دي لحسن هتتعب الآيات دي دلوقتي أصل الآيات دي ممكن تقول علينا أصل أصل ف... اوعى اوعى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك ليه لتفتري علينا غيره وإذا لو عملت كده لاتخذوك خليلاً وإذا لاتخذوك خليلا كنت تبقى صاحبهم وحبيبهم ويمكنوك ويدوك وينغنغوك مم. ولولا أن ثبتناك عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا, شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولا تجد لك علينا سبيلا ثبتناك نسأل الله الثبات نسأل الله الثبات فأنت لما بتتمسك بدينك ربنا يثبتك ربنا يثبتك خاصة في ثبات احنا عايزينه بقى نسأل الله أن يثبتنا بيه يا رب ساعة الاحتضار ساعة تروح الروح سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة امتى ساعة الاحتضار ساعة الموت ألا تخافوا تخافش أصل الغيب انكشف قدامه طب مراتي وعيالي وبيت ولا تحزنوا تخافش من المستقبل وما تحزنش على الماضي وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الملائكة تقول إيه نحن أولياؤكم محبيكم وناصريكم ونساعدكم ونثبتكم معاكم أهو في الحياة الدنيا ساعة طلوع الروح ساعة الاحتضار وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم كانوا معانا في طلوع الروح وبيثبتونا في القبر هنا في الدنيا ها سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء طب في الآخرة ازاي سورة الأنبياء إن, إن الذين سبقت لهم منا الحسنى نسأل الله أن يجعلنا منهم يا رب أولئك عنها عن جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر في الآخرة وتتلقاهم الملائكة مين دول اللي كانوا معاهم في الدنيا وتتلقاهم الملائكة ايه هذا يومكم الذي كنتم توعدون مش احنا كنا معاكم في الحياة في الدنيا بتاعة طلوع الروح وثبتناكم في القبور عشان تقول ربي الله رسول محمد دين الإسلام احنا معاكم وانت طالع للقاء الله تبارك وتعالى امتى بقى ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه ثم استقاموا الالتزام الالتزام تطبيق الإسلام التمسك بالدين الله يقول خذوا ما أتيناكم ها بقوة واذكروا ما فيه بقوة الإنسان ياخد دينه كده بقوة يبقى دينه عز دينه عزيز عنده كده ما, عن... ما احنا ما عندناش حاجة أعز من ديننا ولو عندك حاجة أعز من دينك ما تبقاش ملتزم ولا تبقى مسلم يقول الله عز وجل سورة التوبة عد 8 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادة ومساكن ترضونها حبهم آه لكن أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله لو كده فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين من الفاسقون الذين لا يرتبون أولوياتهم اللي مش بيرتب الأولويات بتاعته هم تمانية آه لكن ترتيبهم يجي امتى بعد حب الله ادي القرآن وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي السنة والجهاد في سبيل الله وإلا يبقى العياذ بالله انت فاسق وربنا مش هيثبتك لو دينك عندك مش رقم واحد لازم ديني يكون رقم واحد في الحياة التزم التزام بالإسلام يوم ربنا سبحانه وتعالى يثبتني على هذا الدين نتوقف عند هذا القدر ونستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله بقية هذه العناصر التي تساعدنا على الثبات على الإسلام نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته